بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هادئا مرشدا اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل من بركاته ورحماته علينا جميعا اللهم أنزل من بركاتك وأنوارك وفضلك ورحماتك ونفحاتك علينا جميعا يا رب العالمين وعلى أهل هذه المنطقة أجمعين يا رب العالمين وعلى أجوارها وأجوار أجوارها يا ذا الفضل العظيم المبين يا رب العالمين إخواني وأحبابي في الله يعني تخيل أخي الكريم الفاضل لو أنا قلت لك الوقتي انت قدامك عقد عمل عشر ايام بمليون جنيه ايه رأيك ايه رأيك في عقد عمل عشر ايام بمليون جنيه لو طالب هيقول لك يا عم ملهاش لازمة ان انا ادخل امتحانات السنة دي لو تاجر هيقول لك اقفل المحل واسافر ولما ارجع بفتح التجارة بتاعتي تاني لو موظف هيقول لك اخد اجازة من الشغل ده عشر ايام بمليون جنيه هي دي فرصة تتعوض احبابي في الله انا الوقت جاي اتكلم عن عشر ايام اغلى من الدنيا واللي فيها اغلى من اموال الدنيا واللي فيها عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر افضل ايام الدنيا ايام العشر افضل من رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه افضل من رمضان افضل من رمضان افضل من العشر الاواخر من رمضان اللي الناس كانت معتكفة في الجوامع واللي مش معتكف قاعد نص اليوم في الجامع افضل من العشر الاواخر من رمضان على قول جمهور العلماء ليلا ونهارا ليلها افضل من ليل العشر الاواخر ونهارها افضل من نهار العشر الاواخر الا ما كان من ليله القدر طبعا افضل ايام الدنيا ايام العشر يا اخواني في الله احنا مش بنتكلم الوقت عن عقد عمل 10 ايام بمليون جنيه ده عقد عمل عند الله 10 ايام بالعباده الايام دي لسه عليها اسبوعين يعني نحن الان قبل العشر بعشر الايام دي لسه عليها اسبوعين ابن عباس روي عنه ان الحسنه فيها بسبعمائة ضعف يعني ثواب صفحة القرآن بثواب 700 صفحة يعني ثواب قراية صفحة قرآن في الأيام العشر أفضل من ثواب ختمة قرآن خارج الأيام العشر فمن يضيع هذا الثواب من يضيع هذا الثواب العظيم لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن يوم واحد من العشر اللي هو عرفة اللي هو اليوم التاسع وهو ليس أفضلها أفضلها اليوم العشر اللي هو أول يوم العيد تخيل ويتكلم عن عبادة واحدة بس في ذلك اليوم صيام يوم عرفة ويقول لك ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة آتية يعني الصيام عمل صالح واحد في يوم واحد يكفر ذنوب سنتين يعني الصيام 12 ساعة يكفر ذنوب 24 شهر يعني الصيام الساعة يكفر ذنوب شهرين يعني صيام الساعة يكفر ذنوب ستين يوم يعني صيام ستين دقيقة يكفر ذنوب ستين يوم يعني الدقيقة بيوم يعني هذه الأيام لا تحسب بالأيام ولا ده تحسب بالساعات وبالدقائق الإمام الأوزاعي يقول أن عبادة الله في هذه الأيام العشر كل يوم منها يعدل أجر غزوة في سبيل الله أجر غزوة في سبيل الله أنا بقول لك أنا بقول لك دلوقتي 10 أيام عقد عمل بمليون جنيه ده ده صفقة من صفقات الدنيا ولكن عبادة الله في هذه الأيام لا يعدلها دنيا ولا يعدلها اي كنوز ولو الارض كلها ذهب لا تعدل عبادة الله في هذه الايام حتى قال بعض السلف ان صيام اليوم فيها باجر صيام سنة فيما سواها يعني تخيل لما تصوم التسع ايام من واحد لحد يوم عرفة كأنك صمت تسع سنين في سبيل الله كأنك صمت تسع سنوات لله سبحانه وتعالى فإن لم تثقل موازيننا في هذه الأيام فمتى ستثقل لو ما تقلتش ميزانك في الأيام دي أمال هتتقل إمتى إخواني في الله هل تحرك هذه الفضائل قلبك الفضائل دي بتهز قلبك يا جماعة يا اخوانا احنا عايزين نتعامل مع الحياة بفكر الاخرة تخيلوا كده لو مريض راح لدكتور فالدكتور بيكشف عليه ففي اول الكشف لقى عنده دور برد لما زود الكشف والأشعة شوية لقى عنده قرحة في المعدة لما زود الكشف والأشعة والتحاليل لقى عنده سرطان الدكتور هيكلمه عن ايه في دول هيكلمه عن السرطان ليه لان ده اخطر مرض عنده ده اكبر مشكله بالنسبه له اهو بالنسبه لنا احنا اكبر مشكله ايه احنا عندنا مشاكل كتير في دنيتنا وفي ديننا اكبر مشكله ان غياب التعلق بالدار الاخره غياب التعلق باليوم الاخر لما تكلم شاب في اي مكان وتقول له حرف القرآن بعشر حسنات يقول لك والله ده حاجة جميلة قوي لو قلت له حرف القرآن بعشرة جنيه مش هيبطل الشاب اللي عايز يتجوز واللي وراه مصاريف حياة مش هيبطل يقرا القرآن لما نقول ركعات الفجر اللي هي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها يقول لك والله العظيم ده حاجة جميلة قوي لو قلت له سنة الفجر ب 500 جنيه مفيش حد هيسيب صلاة الفجر تخيلوا لو النساء مش بتتزوج على حسب الجمال ولا الغنى ولا النسب لو النساء بتتزوج على حسب علو الإيمان في القلب كان واحدة سابت قيام الليل كان واحدة سابت صلاة الفجر هي دي الآخرة يا جماعة هي دي الآخرة هو ده التفكير بمقاييس الدار الآخرة إن الدار الآخرة إحنا نتحاسب على حسب الإيمان على حسب العمل الصالح تخيل كده لو أنت ماشي في شارع الجلاء وفي عز الظهر والدنيا زحمة نار والعربيات ماشية كلها في اتجاه شارع الثانوية كده بقى وإيه والدنيا زحمة يعني عما بتخطي خمسة متر ده يزمر لده وده يتشكل مع ده وفجأة لقينا واحد جاي بكل هدوء أعصاب وبكل برود كده بعربية في اتجاه معاكس وماشي وعايز الناس دي كلها توسع له ايه ده هي ناقصة ده جاي في اتجاه معاكس الناس هتعمل فيه ايه الناس هتتضجر منه قد ايه اهو ده العاصي يا جماعة الكون كله ماشي في اتجاه واحد الكون كله ماشي في اتجاه طاعة الله وده جاي في اتجاه معاكس خلف خلاف للكون كله الكون كله بيسبح ربنا وبيعبد ربنا وبيتوجه لربنا وده بيعصي ربنا سبحانه وتعالى جاءت فرصة عظيمة للمصالحة مع الله لو واحد مننا مدير الشغل بتاعه زعلان منه بيقعد يقول اكتر يوم ممكن اعرف اصالحه في ايه طب احب هدية بيحبها ايه حلويات ولا تورتايه ولا ايه وتجيب له احب هدية في احب يوم ليه وتروح تصالحه اهو عشر ذي الحجة احب الايام الى الله يبقى صالح ربك باحب الاعمال الى ربك في احب الايام الى ربك فرصة عظيمة عشان كل واحد مننا يصالح ربه ويترقى في الثواب عند الله سبحانه وتعالى الباب لسه ما اتقفلش يا جماعة اللي فاتوا رمضان ابواب رحمة الله لم تغلق ابواب الكنوز والحسنات لم تغلق ابواب خزائن الله لم تغلق ابواب السماوات امام دعائي ودعائك لم تغلق في موسم عبادة تاني عظيم جاي بعد ايام اللي هو عشر ذي الحجة عارفين هيبدأوا امتى واحد ذو الحجة هو 6 اكتوبر واحد ذو الحجة هو 6 اكتوبر هيبقى يوم حد باذن الله ده واحد ذو الحجة يعني هيبقى يوم حد يعني عشر ذو الحجة هتبدأ من اول مغرب السبت بقى لان الليل بيبدأ قبل النهار فمن اول مغرب السبت هيبقى ليلة واحد ذو الحجة و6 اكتوبر اللي هو يوم الحد هتبقى واحد ذو الحجة تاريخ لا ينسى تاريخ لا ينسى زي ما ربنا جعله نصر لنا في الدنيا كده يبقى نصر لنا في الدين كمان باذن الله سبحانه وتعالى يبقى نصر لنا على الشيطان يبقى نصر لنا على النفس وتبقى ايام عباده لله سبحانه وتعالى لما بنسمع اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله في عشر ذي الحجه ولما بنسمع الذي قاله الله في عشر ذي الحجه تذوب القلوب يا اخواني انت جسمك ده له احتياجات جسمك ده له احتياجات يوميه يعني لازم كل يوم تنام ولو مرة وجسمك له احتياجات كل كذا ساعة لازم تاكل كل كذا ساعة بقى مش مرة في اليوم لا ده انت بتفطر وبتتغدى وبتتعشى وجسمك له احتياجات كل ثانية النفس مفيش حاجة اسمها انها تنفس كل كذا ساعة كذلك روحك ليه احتياج يومي احتياج يومي احتياج يومي انك تقرا القران ولو مره في اليوم واحتياج كل ساعه اللي هي الصلوات الخمس كل كذا ساعه تصلي واحتياج كل ثانية وهو ذكر الله هذه الأيام أيام ذكر لله أيام ذكر لله إخواني في الله الدنيا دي آخرتها إيه لو واحد معاه 100 مليار جنيه لو واحد عنده 50 برج على المشاية هيسكن في الآخر في إيه في شقة هيسكن في إيه يعني امال يعني هيقعد الصبح في شقه والظهر في شقه وبالليل في شقه طب لو واحد عنده 100 مليون جنيه هياكل ايه وجبه امال هيعمل ايه يعني امال هياكل 50 وجبه هو نهايته وجبه هو طاقه الانسان في التمتع في الدنيا ليها حدود وده من نعيم الجنه ان طاقه الانسان في التمتع في الجنه ليس لها حدود يعني انت في الجنه بتتمتع وتتنعم مفيش حاجه انها بعد ما اكلت مثلا ايه حته لحمه شبعت لا مش كده ده انت شهيتك مفتوحه كمان في الدنيا طاقه التمتع لا حدود فتخيل بقى مهما الواحد اختنى اخرتها ايه مهما الواحد كسب اخرتها ايه هو زيه زي غيره اه انما يا اخواني في الله في هذه الايام التي فتحها الله اسمع معي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بقلبك بقى الحديث ده ما من ايام ما من ايام ما تدورش هنا بس حصريا في العشر الاوائل من ذي الحجه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يا ربي ايه ده ده لو واحد بيحب زوجته وعرف او واحد بيحب يعني تخيلوا يا اخواني انا لما اعرف ان ربنا بيحب العباده في الايام دي قوي بتحب الذكر يا رب انا مش هبطل ذكر فيهم يا رب بتحب العباده فيهم يا رب انا مش هبطل العباده فيهم يا رب اللي بيحب ربنا قلبه هيتحرك مع هذا الكلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني دي احب ايام الى الله في العباده اه يبقى مش هيأذن لحد انه يعبده فيها غير احب العباد الى الله يبقى انت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا شوف هيفتح عليك في العباده فيها ولا لا عايز تعرف ربنا بيحبك قد ايه شوف هيفتح عليك في العباده في الايام دي قد ايه ايام دي عايزه استعداد يا جماعه احنا بنتكلم من قبلها باسبوعين ليه موضوع عايز استعداد يا اخواني الموضوع عايز تقرب الى الله يعني زي ما بيسموها في الكرة كده تسخين زي ما بيسموها كده في التجارة قبل الموسم يعني دلوقتي موسم المدارس بدأ اهو بعد ايام خلاص المدارس تجار الشنط المدرسية بقالهم شهرين وثلاثة بي بيستوردوا الشنط وبيخزنوها ليه يقول لك ده الموسم انتوا فاكرين يا جماعة ان عند التجار اه يعني والواحد مارس التجارة بعد التخرج كده حوالي سنة من حياته انتوا فاكرين ان مواسم التجارة عند التجار هي مواسم البيع لا ده التاجر بيبدا الموسم عندها من قبلها بثلاث اربع شهور بيبدا من قبلها ليه لان الموسم لسه جاي اخواني في الله هذا موسم تجار الاخره لازم انك انت تجهز نفسك لازم انك انت تحضر نفسك لازم انك انت تجهز قلبك لهذه العملية العظمى ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام الصحابة قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله طب انا رسول الله مش هقعد اصلي واصوم في اليمن انا هطلع جاهد ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله قال له قالوا له يعني يا رسول الله انت بتقول لي ان 10 ذي الحجه دي جهاد طب انا دلوقتي هطلع جاهد 10 ايام الاحسن ولا في العشر ايام دول اعبد ربنا قال ولا الجهاد في سبيل الله الصحابه كانوا مبهورين يا رسول الله ولا الجهاد ازاي ده حنظله خد الفردوس الاعلى بساعه جهاد يوم بدر ده حارسه خد الفردوس الاعلى بساعه جهاد يوم بدر وحنظله خد الفردوس بجهاد يوم احد ده جعفر ابن ابي طالب خد الفردوس الاعلى بيوم جهاد في مؤته ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ده انت قلت لنا ان المجاهدين ربنا اعد لهم 100 درجه في الجنه ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله انت قلت لنا ان الشهيد ينجو من الم الموت وما ادراك ما الم الموت لما عمرو بن العاص ابنه بيقول له يا ابي صف لي الموت كنت تريد رجلا حكيما يصف لك الموت عند موته فصف لي الموت الآن قال له يا بني كأن السماوات أطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأني أتنفس من ثقب إبرة سبحان الله العظيم ينجو من ألم الموت وينجو من فتنة الممات يعني تخيل كل واحد مننا على يمينه ملك وعلى شماله ملك ده بيكتب الحسنات وده بيكتب السيئات الشاب بقى اللي قاعد في معصية ربنا ليل نهار لما بيجي الملكين يسلموا الصحف بتاعته عند الموت فبيقولوا له جزاك الله شرا عن كل مجلس معصية أجلستنا فيه طب شاب تاني طائع إلى الله أو واحد طائع إلى الله الملكين وهم بيسلموا الصحف ساعة الموت يقولوا له جزاك الله خيرا عن كل مجلس طاعة أجلستنا فيه بيجي الشيطان بقى ساعة الممات ويحاول يشكك العبد في دينه ده فتنة الممات ينجو من فتنة الممات ملوش دعوه بده وينجو من تحلل الجسد في القبر يعني الشهيد الذي قبله الله شهيد لا تأكل الأرض جسدا لما عبد الله لما جابر بن عبد الله أراد إنه ينقل جسد أبوه بعد ما استشهد في أحد عبد الله بن حرام ب 46 سنة فرفع يده الحتة اللي في جسمه نزلت دم مكان ايديه لسه جسمه زي ما هو بعد 46 سنة بعد 46 سنة فتخيل انت كده ان الشهيد ملوش دعوه بالكلام ده والرسول يقول ولا الجهاد في سبيل الله يا نهار ابيض وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه الا ان يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني ثواب عبادتك في عشر ذي الحجه ان اجتهدت فيها زي ثواب اللي ضحى بنفسه وماله وروحه في سبيل الله فمن يضيع هذا الثواب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر يعني فضل عشر ذي الحجة على باقي ايام السنة زي فضل مكة والمدينة كده على موسكو ونيودلهي مثلا يعني زي فرق ثواب انك تعبد ربنا في مكة والمدينة عن انك تعبد ربنا في سان فرانسيسكو مثلا وكلها ارض الله وكلها ايام الله ولكن الله فضل اياما على ايام افضل ايام الدنيا طب انا عايز افوز بافضل ايام الاخرة يبقى فوز بافضل ايام الدنيا يا جماعة يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه العلماء كثير من المفسرين قال لك أتممناها بعشر أي عشر ذي الحجة يعني عشر ذي الحجة كان سيدنا موسى على جبل الطور يعبد الله ليل نهار عليه الصلاة والسلام أتممناها بعشر لا عشر ذي الحجة فالعلماء قال لك سيدنا موسى له 40 يوم ميقات وإحنا لنا 40 يوم ميقات التلاتين بتوع رمضان والعشرة بتوع عشر ذي الحجة يبقى أربعين يوم ميقات احنا كمان يبقى اللي عبد ربنا في رمضان يتم الميقات بتاعه بالعشر ذي الحجة يبقى تم ميقات ربه كمان سبحان الله العظيم يعني عشر ذي الحجة دي العلماء اتكلموا فيها كلام في غاية الخطورة في غاية الخطورة هذه هي الأيام التي بنى إبراهيم فيها الكعبة لله هذه هي الأيام التي كان موسى على جبل الطور يعبد الله بلا طعام ولا شراب فيها في مقو... وتسلم فيها التوراة وأخذ فيها التوراة من رب العالمين هذه الأيام العظيمة التي يهتف الناس فيها من كل أجزاء الأرض لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك دي أيام تلبية لله أيام كل الخلق بيقولوا ربنا جايين يا رب مقبلين يا رب تائبين يا رب معظمين يا رب هذه الأيام العظيمة أفضل أيام الدنيا تخيل بقى أفضل أيام الآخرة والواحد مثلا في خيمة في الجنة لؤلؤة 60 ميل طول في 60 ميل عرض يعني 90 كيلو في 90 كيلو الشقة اللي كانت بتتباع في القاهرة ب 50 مليون جنيه كان مساحتها 1000 متر 1000 متر تخيل انت ساكن في شقة في الجنة مساحتها 90 كيلو متر تخيل دي تمنها ايه اصلا ولا مين اللي يعرف يجيب تمنها اصلا مهما حصل و... و... وأنت في خيمتك تلاقي نداء يا أهل الجنة إن الله يستزيركم إن الله يستزيركم أن تزوروا ربكم تروح تلاقي في منابر من نور وراها عروش من ذهب وراها كثبان من مسك فيجلس النبيون والشهداء على منابر النور ويجلس الصديقون والصالحون على عروش الذهب ويجلس باقي الخلق على كثبان المسك ثم يكشف الحجاب فينظر الجميع الى وجه الله فما اعطوا شيئا في الجنه احب اليهم من النظر الى وجه الله يعني عايز اقول لك ايه عايز اقول لك ان ده افضل ايام الاخره عايز تفوز بافضل ايام الاخره اجتهد في افضل ايام الدنيا اجتهد في افضل ايام الدنيا يا جماعه ساعه الحشر ساعه الحساب بيقف الخلق أربعين سنة قبل أن يبدأ الحساب يعني بعد تطاير الصحف كل واحد مسك صحيفته يقرأ فيها حسناته وسيئاته الحساب ما بيبدأش بعدها بيظل الخلق أربعين سنة في أرض المحشر ليه كل واحد عاش في الدنيا دي ما بين البلوغ لحد الموت حوالي أربعين سنة متوسط كده يعني بلغ وعنده كم سنة لحد ما مات حوالي أربعين سنة اقف زيهم حاسب نفسك انت الاول على اللي انت عملته فيهم قلت سبحان الله رمضان 30 يوم وعشر ذي الحجة 10 ايام 40 يوم انا لو عبدت ربنا ال 40 يوم دول انجو من وقفة 40 سنة في ارض المحشر عايز تهون على نفسك 40 سنة اعبد ربنا 40 يوم يعني هذه الايام بكرة هنعرف يا غالية قد ايه هذه الايام عشان كده ربنا يقول لك والفجر وليال عاشر ربنا بيقسم بعشر ذي الحجة والعظيم لا يقسم إلا بعظيم ده أيام كل ليلة فيها ربنا أقسم بها في القرآن وليال عاشر فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم عشان كده ربنا بيقول لك والفجر أعظم عبادة في اليوم وليال عشر أعظم عبادة في السنة والشفع والوتر الصلاة والليل إذا يسر قيام الليل هل في ذلك قسم لذي حجر هو في واحد عاقل ما يعرفش قيمة الطاعات دي وقيمة المواسم المهولة دي عشان كده ربنا في آخر الصورة صورة الفجر ده ايه بيقول لك ايه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يا ربي دك يقول لك مثلا هتلر دك فرنسا في الحرب العالمية الثانية دك لفظ صعب جدا دكا دكا كأن ربنا بيقول لك انتوا مش عارفين ان الأرض دي حصل عليها ظلم قد ايه حصل عليها مظالم قد ايه حصل عليها معاصي قد ايه فيوم القيامة الأرض دي بتدك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك عشان الحساب والملك صفا صفا زي الجيش كده لما يقف صفوف كده الملائكة واقفة صفوف وجيء يومئذ بجهنم الله أكبر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اسمع يقول يا ليتني قدمت لحياتي أهي دي ساعتها يقول يا ريتني يا ريتني ما ضيعت موسم من مواسم العباده دي يا ريتني كنت اغتنمت الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر اللي هو اخر اخر ساعات في الليل قبل الفجر اللي هو وقت قيام الليل ثلث الاخير من الليل يا ريتني ما كنت ضيعت المواسم دي يا ريتني كنت عرفت قيمتها يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني ما كنت ضيعت فيها اي موسم ربنا جايب لك ندم واحد على مواسم الطاعة اللي كانت موجودة في الدنيا ندمه يوم القيامة ولكن ولا تحين ولا تحين مناص إخواني في الله عشر ذي الحجة موسم عظيم عظيم عظيم قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى ما من عمل أزكى عند الله أزكى يعني لما أعمالك تعرض على الله كل يوم اثنين او خميس او تعرض على الله يوم العرض الاكبر يوم القيامة اكتر عمل يجعل الله يحبك هو هذه العبادة في هذه الايام ولا اعظم اجرا اكتر اعمال تتقل الموازين كفة الحسنات من خير اي خير بقى اي خير صيام صدقة قرآن بر والدين صلة رحم صلح بين مسلمين من خير يعمله في عشر الاضحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله من ها من من هذه الايام فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير ما من ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير أكثروا ديت يعني علو الهمة وهذه أيام أقسم الله بها وشاهد ومشهود المشهود اللي هو يوم عرفة من كتر ما تشهده الملائكة قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة معلومة عند أهل السماء معروف قدرها عند أهل السماء فإذا هذا فإذا كان هذا يا إخواني هو قدر هذه الأيام عند الله فما قدر هذه الأيام عندك أفضل أيام الدنيا يعني أفضل صلاة فجر هتصليها طول السنة أفضل أيام الدنيا يعني أفضل جلسات ضحى هتقعدها طول السنة أفضل أيام الدنيا يعني أفضل تلاوة قرآن وذكر لله هتذكره طول السنة أفضل أيام الدنيا يعني أفضل صيام نفلة هتصومه طول السنة فمن يضيع هذا الأمر اللي عايز يعرف قدره عند الله وحب الله له فلينظر في هذه الأيام كي أين أقامه الله وكيف أقامه الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد تخيل أخي الحبيب كده أنت ماشي في الشارع فلقيت واحد ماشي واحد راجل وقور وكل حاجة خبطت معاه اتشكلتوا مع بعض أي سبب من الأسباب بس اتشكلتوا شكلة جامدة فبعد ما مشيت وانت مزعله كده واحد قال لك انت عارف ده قلت له اه قال لك ده لواء قلت له ايه قال لك لواء لواء اه ده لواء شرطه انت هتبقى امن وانت قاعد في بيتك انت صار ان هو ممكن يعمل فيك ايه يعني انا عايز اقول يا اخواني انك لو زعلت واحد من وجهاء الدنيا بتبقى خايف هو ممكن يعمل ايه امال يا جماعه اللي بيتجرأ على حدود مالك الملك سبحانه وتعالى وهو لا يهاب وهو ده اغترار في رحمه الله ربنا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم عايزين نعبد ربنا صح يا جماعه عايزين نعبد ربنا عباده حقيقيه يا اخوانا العشر ايام دول انا مش قادر اتخيل لو واحد نايم في المقابر فيهم وعدت العشر ايام عليه وهو بيوجه لنا رساله بيقول يا جماعه اعبدوا ربنا انتوا مش حاسين يعني ايه صحيفه اتقفلت انتوا مش عارفين يعني ايه بني ادم ما عادش ينفع يقول توبته الى الله ولا عاد ينفع يقول يا رب ولا عاد ينفع يقول استغفر الله انتوا مش حاسين يعني ايه انسان ما عادش عنده عين يبص فيها في المصحف ولا لسان يذكر به الله ولا رجلين يروح بيها المسجد يا اخوانا يعني عايزين نعبد ربنا حدش فينا عارف عشر ذي الحجة اللي بعدهم هنبقى فين عايزين نعبد الله عايزين نغتنم عشان نبقى من أولياء الله الصالحين عشان نبقى من المقربين إن رحمة الله قريب من المحسنين هتعيش رحمات حياتك كلها لو أنت أحسنت عبادة الله في هذه في هذه الدنيا عشان كده يعني نبدأ نعمل بروفة بقى أول حاجة ممكن نعملها في عشر ذي الحجة عايزين نجيب 700 ختمة قرآن إيه 700 ختمة إزاي مش قلنا ان ابن عباس روى عنه ان ثواب الحسنه ب 700 لو جبت لك ختمه يبقى كانها ب 700 طب ما تبدا الختمه من الوقت بحيث انك حتى تيجي في 10 ذي الحجه لو قريت لك جزء او جزئين في اليوم تقدر تختم في هذه الايام فتفوز بثواب الختم في هذه الايام ادي فرصة حاجة تانية الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة بعيد عن جهنم طب لو تسعة ايام بتوع عشر ذي الحجة سبعين في تسعة بكام 630 سنة مباعدة عن النار 630 سنة غير المضاعفة اللي في هذه الايام فتخيل كده لو انت خدت الثواب ده لو انت خدت هذا الثواب يباعد وجهك عن النار قد ايه طب انا عايز اصوم في التسعة طب ما نتعود من الوقت طب ما نسخن حتى اثنين وخميس من الوقت لسه اسبوعين اهو يعني اثنين وخميس واثنين وخميس من الوقت يبقى نبدا نسخن في الصيام نبدا نتجهز وبفضل الله المغرب قاعد اهوت يقرب والفجر قاعد يبعد يعني بنرجع تاني بقى للتوقيت الشتوي بقى ان الليل ب... النهار بيبقى خفيف في الصيام باذن الله سبحانه وتعالى طيب ممكن نعمل ايه تاني ممكن نعمل ايه تاني في 10 ذي الحجه يا اخي في الله خليك زي الشمس الشمس ملهاش اجازه رسميه ولا ليها عطله نهايه خدمه ولا ليها الشمس دي بتنور على طول المسلم كده المسلم ما بياخدش اجازه من نشر النور انت مسلم يعني انت زي الشمس لازم تنور للناس حياتك كلم اهل بيتك كلم زوجتك كلم جيرانك كلم اصحابك كلمهم عن عشر ذي الحجه خليهم يجهزوا انشر القضيه في الدنيا اللي هيعبد ربنا بسببك هتاخد ثواب كل عبادة عبد ربنا فيها في العشر ايام ان انا ادي لواحد سمكة انا خدت ثوابه لحد ما كلها انما ان انا اعلم واحد يصطاد انا خدت ثوابه لحد ما يلقى الله عايزين ندل الناس على الخير عايزين انت مسلم اذا انت داعية ده من الحاجات اللي ممكن نعملها في عشر ذي الحجة تعرفين لو واحد غني كتب لواحد شيك على بياض واداهوله يعني ده دي اجابه الدعاء بقى يا جماعه كانه ربنا ولله المثل الاعلى مديك شيك على بياض يا عم ادعي ربنا يا عم قول يا رب زي النهارده الجمعه الساعه الاخيره من يوم الجمعه ساعه اجابه الساعه الاخيره من يوم الجمعه ساعه اجابه انت ما عندكش مشكله ما انتش تعبان وعايز ربنا يشفيك ما انتش عندك مشكله ماديه ما عندكش مشكله صحيه ما عندكش مشكلة اجتماعية او خلاف في البيت ونفسك انه يتحل مش نفسك ربنا يصلح احوال البلد وعايز تدعي البلد مش نفسك ان ربنا يصلح احوال ديني او دينك او ايمانك او قلبك الله يبقى من الذي يضيع هذه الساعة ساعة الاجابة قبل ان تغيب شمس الجمعة الساعة اللي قبل المغرب دي حتى ان البعض قال لك ده من العصر للمغرب يا عم خلينا الساعة اللي قبل المغرب تيجي المسجد او تقفل على نفسك اوضتك وترفع ايدك وتقول يا رب يا رب احد السلف يقول اني اخشى ان احرم الدعاء اكثر من ان اخشى ان احرم الاجابة يعني كلمة رفعت ايدك وانت بتقول يا رب ده دي فتح من الله من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمه من فتح له باب الدعاء الدعاء ده فتح انك ترفع ايدك وتقول يا رب ده فتح ربنا فتح عليك ومدام فتح عليك في رفعه ايدك هيفتح عليك في دينك ودنياك واخرتك ده فتح من الله فكيف تضيعه فكيف تضيعه قرات حديثا في الحاكم غريب مستدرك الحاكم يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بالخلائق يوم القيامة فيأتي بعبده فيقول هل كنت تدعوني في الدنيا انت كنت بترفع ايدك وتقول يا رب في الدنيا اوعى اوعى ساعتها تقول يا رب انا ما كنتش بدعوك انا يا رب ما كنتش مجتهد في الدعاء ده ده سؤال من اسئله العرض على الله ما انا دلوقتي عندي ازمه واخويا جنبي ما سالتوش يبقى ايه يا اما مستفقره يا عم هو عنده حاجه يديها لي يا اما مستبخله يا عم هو هيرضى يا اما مستجهله هو حاسس بيا اصلا ولا داري بيا فمن من هؤلاء ربك كلنا عندنا مشاكل معنى انك ما بترفعش ايدك وتتوسل انت ظنك في ربنا ايه فربنا بيسأل عبده هل كنت تدعوني عشان كده من لم يدعو الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه فيقول نعم يا رب كنت ادعوك اسمع ربنا يقول له ايه فانك لم تدعوني دعوة في الدنيا الا اجبتها لك ولا مرة انت قلت يا رب لو استجبت ليك فالعبد مش يعني مش هينفع يتكلم لان مش كل الادعية استجيبت في ادعية استجيبت وفي ادعية ما استجيبتش فربنا بيقول له انك لم تدعوني دعوة في الدنيا الا استجبتها لك ولا مرة قلت يا رب لو استجبت ليك فربنا يعلم عبده بقى الموضوع ايه يقول له الم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك ان افرجه عنك ففرجته فيقول نعم يا رب فعلا اليوم الفلاني كنت مزنوق وحلت كرب وقلت يا رب وانت استجبت ليا يقول له ألم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك أن أفرج فلم أستجب لك أيوة يا رب فعلا مرة كان في مشكلة وقلت يا رب وما تحلتش يقول له فإني أعطيتك مكانها في الجنة كذا وكذا الله أكبر العبد يقول يا رب طب يا رب ما كنتش عايز حاجة تستجاب خالص يعني البيت ده في الجنة بالدعوة دي ربنا يقول له ألم تدعوني يوم كذا وكذا لحاجة فأعطيتك إياها يقول له أيوة يا رب فعلا مرة كان نفسي في فلوس ودعيتك وادتني يقول له ألم تدعوني يوم كذا وكذا لحاجة فلم أعطك إياها أيوة يا رب حصل فإني أعطيتك بها في الجنة كذا وكذا يقول لك فيتمنى العبد أن لو لم تكن له دعوة أجيبت في الدنيا يقول يا خسارة يا ريت ما كانش في حاجة استجيبت لها في الدنيا كل دعوة بنعيم في الجنة وكمان بإجابة في الدنيا إنك لم تدعوني دعوة إلا استجبتها لك ربنا كريم ربنا ودود ربنا غني ربنا عظيم ربنا قادر إنه يحل لك كل مشاكل حياتك ربنا قادر إنه يشفيك ويهديك ويفرج كربات احبابك اللي مؤلماك كانك انت اللي مبتلى بيها ربنا قادر انه يغير الحال يا جماعه ربنا قادر انه يبدل الحال تماما ربنا قادر على كل شيء وليس بيننا وبين ان تنهمر علينا عطاءات الله الا كلمه يا رب الا الدعاء فنسال الله سبحانه وتعالى اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم ازل همنا وغمنا اللهم اد الديون عنا اللهم اد الديون عن مديننا اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم غير حالنا لاحسن حال اللهم غير حالنا لاحسن حال اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام اللهم فرج كرب أهل مصر اللهم فرج كرب أهل مصر اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على مصر اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم احفظ مصر اللهم يا من ذكرتها في القرآن اللهم يا من ذكرتها في القرآن اللهم يا من شرفتها وكرمتها في القرآن اللهم أنزل من بركاتك على أهلها اللهم أنزل من رحماتك عليها اللهم أنزل من نفحاتك وأنوارك وفضلك عليها اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا يا رب اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء وأطفال مصر اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة وطهر مصر من الزنا والخنا وطهر مصر من الرشوة والربا وطهر مصر من الخمور والمخدرات وطهر مصر من التبرج والسفور وطهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ومن كل صلاة ضيعناها ومن كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا ومن كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ومن كل نظرة حرام نظرناها يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا من ذنوب الليل والنهار اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من القانتين الصالحين المصلحين اللهم اجعلها أيام بركة ورحمة وفضل منك علينا جميعا يا رب العالمين اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك